يحسنها العامل كي يفلح عند الميزان والصدق نجاة للجاهل من كيد ولاة الشيطان أحكام الإسلام فضائل ترقى بطباع الإنسان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا عقبة جديدة من عقبات يوم القيامة وعمل يخلينا إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى ننجو من هذه العقبة عقبة النهاردة هي من أشد وأخطر عقبات يوم القيامة هذه العقبة هي عقبة الصراط تخيلوا أحبابي إن هذا الصراط يعني آه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا كما روى الحاكم في مصدركه من حديث سلمان ثم يضرب الله الصراط على جهنم فإذا رأته الملائكة قالت أي رب ومن يجوز على هذا يا رب مين اللي هيعدي على هذا الصراط فيقول الله سبحانه وتعالى من شئت من عبادي فعندها تخر الملائكة لله ساجدة وتقول سبحانك يا رب سبحانك يا رب سبحانك يا رب ما عبدناك حق عبادتك وفي الحديث أيضا أن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل تذكرون أهليكم يوم القيامة فيقول النبي لها يا عائشة أما في ثلاثة مراحل فلا أما في ثلاث مراحل فلا من بين هذه المراحل عندما يضرب الصراط على جنبتي جهنم لما يضرب الصراط على جنبتي جهنم لا يتذكر في هذا الموطن أحد أحدا أبدا حدش هيفتكر حد خالص حتى إن يا إخواني يا أحبابي النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو يوضح لنا خطورة عقبة الصراط يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأكون أول من يجوزه أنا وأمتي والأنبياء دعواهم يومئذ يا رب يا رب سلم سلم هذه دعوة الأنبياء يا رب سلم سلم عقب كؤود مشكلة الصراط الحقيقية مع دقته وحدته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حده كحد الموسي صحيح مسلم أبو سعيد الخدري بيقول بيقول وبلغنا أو أخبرنا أنه أدق من الشعر وأحد من السيف مشكلة حقيقية إن هو دقيق جدا ورفيع جدا وحد جدا مشكلته إن مع هذه الدقة تزل عليه الأقدام النبي صلى الله عليه وسلم قال الصراط دحض مزلة يعني لا تثبت عليه قدم مع هذه الدقة مع هذا الرفع الشديد لهذا الصراط نفاجأ ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ان في عقبة اشد ما هي العقبة يا رسول الله فيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت له عائشة يا رسول الله اين يكون الناس يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات هي يوم ربنا سبحانه وتعالى ستتبدل الارض وستتبدل السماوات اين سيكون الناس فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة يا عائشة هم في الظلمة دون الجسر الجسر ده مع هذه الدقة وهذه الحدة ظلام دامس ظلام دامس طب هنمر ازاي هنعدي ازاي انت محتاج لنور اذا ما هو النور انت محتاج نور عالي جدا يا رب يا رب يا رب نسألك النور على الصراط يا رب نسألك عفوك على الصراط على الصراط يا رب ثبت أقدامنا على الصراط محتاجين نور ولازم يكون النور عظيم لأن الجسر ده على جهنم والظلام دامس واحنا محتاجين النور والنور في سعيك للمساجد كل خطوة تخطوها للمسجد وبخاصة في الظلم إن شاء الله ربنا ينجيك من هذه العقبة يا شيخ الصراط مع هذه الدقة وهذه الحدة ممكن نعدي أيوة ممكن نعدي يا شيخ هنعدي ازاي ده انت بتقول ان هو رفيع جدا وبتقول كمان ان هو عليه ظلام شديد جدا جدا يا شيخ هنعدي ازاي هقول لك ابشر بنور عظيم يوم القيامة طب النور ده حصله ازاي يا شيخ ابشروا يا شباب ابشروا يا رجال ابشروا بالنور العظيم بالنور الساطع يوم القيامة بمحافظتكم على السعي الدائم بنقل الخطوات الى المساجد بنقل الخطوات إلى المساجد فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا بشر المشائين في الظلمات إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة صلاة العشاء صلاة الفجر صدقني الخطوة لصلاة العشاء أو لصلاة الفجر أمرها عظيم جدا جدا جدا علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر المشائين في الظلمات إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك هو الفوز العظيم إذا لا خوف أبدا على الصراط ليه؟ نور عظيم نور تام وفي رواية عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليبشر المشاؤون في الظلمات الذين يتخللون إلى المساجد في الظلم بنور ساطع يوم القيامة بنور ساطع يوم القيامة بنقل الخطوات إلى المساجد علشان كده لأن المنافقين والعياذ بالله من أثقل الصلوات عليهم صلاة الفجر وصلاة العشاء ما بيقدروش يروحوا للمساجد كانت النتيجة أن يوم القيامة لا نور معهم لا نور معهم يوم يقول المنافقون والمنافقات يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ينادونهم ألم نكن معكم ألم نكن معكم ما كناش في بيت واحد ما كناش في شارع واحد ما كناش في عمل واحد ما كناش في كلية واحدة اه فعلا احنا كنا مع بعض ولكن احنا حرصنا على نقل الخطوات الى المساجد وبخاصة لصلاة العشاء والفجر اما هؤلاء الذين ضيعوا وقصروا انطفأ نورهم انطفأ نورهم عشان كده بقول ليبشر المشاؤون في الظلمات إلى المساجد إلى بيوت الله بالنور التام يوم القيامة بس لا لا لا لا, لا ده أعظم من ذلك أما الإيه ترى ولكن تخيل معايا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يا من توضأ في بيته فأحسن الوضوء يرعى الصلاة بيهتم بالصلاة فما من قدم ترفع فما من قدم ترفع إلا ويكتب الله عز وجل بها حسنة ويمحو عنه سيئة ويرفعه بها درجة تخيل ده مش كده وبس ده النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر الناس بقى اللي كل ما بيوتها بتبعد عن المسجد أكتر والمشي أشد عليها فبتجتهد قوي في المشي النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى مسجد كتب له كاتباه اسمعوا اسمعوا بكل خطوة يخطوها هيرفع قدم بس بكل خطوة يخطوها عشر حسنات عشر حسنات بالخطوة الواحدة يا رب أيوة بالخطوة الواحدة بس عشر حسنات مش كده وبس علشان الناس تجتهد في السعي إلى المساجد ده مش كده وبس قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاهبا وراجعا ده انت رايح جاي خطواتك كل خطوة يكتب الله لك بها عشر حسنات يمحى عشر عنك عشر سيئات يرفعك الله في الجنة عشر درجات بإيه؟ بالخطوة الواحدة بس بالخطوة الواحدة معقول أيوة معقول ده مش كده وبس ده مش كده وبس ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا من غدا إلى المسجد أو راح من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح النزل هو المكان اللي بيعد للضيف اللي بيعد فيه الطعام والشراب وكل ما فيه السعادة له تخيل اللي هيعد هذا المكان هو الجليل سبحانه وتعالى اللي انت كنت دايما بتسعى الى بيوته سيرا على الاقدام كل خطوة تخطوها ما شاء الله لا قوة الا بالله علشان كده حق للنبي صلى الله عليه وسلم انه يبشر الامة ويقول لها يا امة محمد اولا اخبركم بما يمحو الله به الخطايا يمحو الله عز وجل به السيئات ويرفع به الدرجات قلنا بلى يا رسول الله قال اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد كثرة الخطى إلى المساجد مش كده وبس مش كده وبس النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول جابر كانت هناك أماكن آه، مفتوحة حوالين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إليها أراد بنو سلمة أن ينتقلوا إليها علشان يروحوا لها ويبقوا جنب المسجد فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أرادوا أن يأتوا من البيوت البعيدة لبيوت مجاورة للمسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم بنو سلمة دياركم دياركم أي الزموا البيوت الزموا بيوتكم القديمة البعيدة عن المسجد دياركم دياركم تكتب آثاركم تكتب آثاركم كل خطوة خطتها للمسجد دي بتكتب في صحيفة حسناتك قال الله سبحانه وتعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها خرج النبي على أصحابه ذات يوم فقال أتدرون ما أخبارها قلنا الله ورسوله أعلم قال يوم القيامة تنطق وتشهد يوم القيامة تنطق وتشهد بكل عمل عمله الإنسان عليها يوم القيامة أبشر كلما كانت الخطوات إلى المساجد أكثر كلما كان نقل الأقدام إلى المساجد أكثر كلما كان هذا أعظم لأجرك كلما هذا أكثر لنورك أعظم لنورك على الصراط العقبة الكؤود نور عظيم ليه ده بالخطوات اللي أنا بنقلها للمساجد أبشروا عباد الله خطوات كتير ده أنا دايما بقول سبحان الله تخيل النبي لما يقول إن الخطوة بعشر حسنات تخيلوا معايا أحبابي إن من بيتك لمسجدك 250 خطوة 250 خطوة رايح 250 خطوة جاي أدي 500 خطوة في 10 حسنات 5000 في خمس صلوات خمسة في- يا نهار أبيض 25 ألف حسنة اضرب في الشهر بكام اضرب في السنة بكام علشان كده سبحان الله كن على يقين ان كل خطوة تخطوها كل خطوة تخطوها نور عظيم هيساعدك على المرور على الصراط احنا محتاجين النور العظيم يوم القيامة نختم بحديثنا أصل حديثنا قال النبي صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلمات إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني وإياكم على إكثار الخطى إلى المساجد حتى يزداد النور فنستطيع المرور على الصراط بإذن الله تبارك وتعالى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أخلاق الإسلام فضائل يعرفها أهل القرآن والتقوى يحسنها العامل كي يفلح عند الميزان والصدق نجاة للجاهل من كيد ولاة الشيطان أحكام الإسلام فضائل ترقى بطباع الإنسان أحكام الإسلام فضائل